بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين جاء في بالي موضوع كده بعنوان مشاعر هاربة أقول لكم يعني إيه لما نقرأ النص في يوحنا 2 في آية غريبة شوية تقول إيه ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان يعني إيه؟ هقول معناها البسيط ربنا يسوع كان بيلاقي الناس منفعلة مندفعة متحمسة واللي يقول له أنا مش هسيبك أبدا ده أنت شفيت ابني واللي يقول له أنا هسمع كل اللي هتقوله واللي يقول له أنا هبقى تلميذك واللي يقول له لكن ربنا يسوع يسمع ويبتسم بس هو داخليا عارف إيه إن كل ده كلام النهاردة عشان المعجزة وعشان الحماسة الأولى وعشان هو عارف البني آدم كويس يعني إيه عارف البني آدم عارف إن الإنسان يطلع يطلع يطلع وينزل على ما فيش فما يقدرش يأتمن الإنسان يعني إيه يعني ربنا عارف ان احنا فينا نقطة ضعف مشاعرنا الكويسة ما بتطولش فما يأتمنش نفسه في ايدينا يعني هو عارف كويس ان احنا ممكن نوعد ونخلف فعشان كده ما بيزعلش كتير لانه عارف ان الواحد فينا بيندفع ورا مشاعره فانا موضوعي اللي عاوز اكلمكم فيه مشاعر حلوة بتعدي علينا بس بتهرب ما بتطولش وطبعا كل ما طولت المشاعر دي كل ما كانت حياة الإنسان روحيا حلوة فأحكي لكم عن شوية مشاعر بتعدي علينا أظن إنها عدت علينا كلنا ولو مرة في العمر لكن الواحد يقول يا ريتها دامت يا ريت الشعور ده كان مستمر أول شعور شعور عدم الاستحقاق فاكرين لما بطرس ركع في المركب وقال له اخرج من سفينة يا رب لأني راجل خاطئ كان ايه شعوره ايه شعوره هو شايف المسيح بيعمل معجزة والبحر كله بيجيب السمك اللي في بطنه والمركب بتغرق من كتر السمك وشايف معجزة خاصة بيه هو معجزة عشان خاطره هو وهو وحش فركع ودي مش طبيعة بطرس يعني وبقى يقول له أنا خاطي أنا خاطي ما تقعدش في مركبتي يعني آه كتير عليا قوي ده شعور جميل يعني التصرف يدل على شعور شعور داخلي بعدم الاستحقاق أنا مين عشان تعمل معايا المعجزة دي ده أنت ما تعرفش أنا كنت بفكر وأنت بتوعظ إنه عاوز أروح أنام بقى يعني انت كسفني بالمحبة الزيادة دي البحر كله طلع السمك وادهوني ولسه بتعرض عليا ابقى صياد ناس ابقى خادم شعور رائع من المشاعر الجميلة جدا اللي خلت المسيح يقول له تشتغل معايا تصور ان الشعور ده يخليك تترقى الى درجة صياد ناس الى درجة خادم مع ربنا الشعور ده بس السؤال هل الشعور ده استمر في قلب بطرس أظن كلكم عارفين الإجابة ما استمرش طبعا ليه نسمع بعد شوية أن التلاميذ بيسألوا من الأعظم من الأعظم مش أنت الخاطي مش أنت أوحش واحد مش أنت اللي مكسوف بتقول أنا ما ينفعش يدخل مركبتي راح فين الكلام ده راح فين الشعور ده دلوقتي كل واحد بيقول أنا أعظم منك يا يوحنا أصل أنا مش عارف إيه وأنا أعظم منك يا يعقوب أنا فين الشعور ده ليلة صليبه لما قال له لو أنكرك الجميع إيه أنا لن أنكرك فين الشعور ده من قولة لو أمكن أن أموت عنك أنت اللي هتفدي المسيح مش هو اللي هيفديك وصلت لكده يبقى واضح أن الشعور ده ما استمرش عارفين إيه اللي رجع الشعور ده ايه اللي رجعه بقى سخن زي الاول يوم ما انكر لما بكى بكاء مرا افتكر اللحظات دي وقال له انا فعلا ما كانش ينفع اطلع بره الشعور ده يا ريتني فضلت طول عمري راكع وبقول لك أنا خاطي ما استاهلش تدخل مركبتي إنما الشعور ما دامش يجوز حد فيكم وهو بيصلي مرة يحس إحساس جميل يقولوا الآباء إن ده من أجمل مشاعر الصلاة لو وصلت لها إنك آخر واحد في الدنيا وإنك أقل من كل الناس روحيا الشعور ده بيبقى نعمة من ربنا يا ريتك بس حتى لو دقت الشعور ده شعور العشار اللي واقف ورا خالص وبيخبط على صدره مش قادر يرفع عينيه يا ريته دام لكن الشعور ده بيدوم واللي بعد شوية بتزهق في القداس وتبص حواليك وتقول الله ده قاعد ليه ده في الصلاة وندخل في إدانة وندخل في نميمة وندخل في لخبطة يبقى في مشاعر حلوة مش عاوزينها تروح مننا موقف تاني حصل مع شاول الملك شاول الملك انتوا عارفين بداية حكايته كان مجرد فلاح من سبط بنيامين وراجل نكرة كده يعني ما حدش يعرفه كل اللي يميزه انه طويل لكن طويل وساذج قعد يدور على الحمارة بتاعته بثلاث أيام وبعدين يعني الولد بيقول له غالبا أبوك هيبطل يقلق على الحمارة احتمال يقلق عليك يعني عاوز يقول له الفرق كبير مش كبير بينك وبين ال... حياتهم كده وبعدين يفاجأ انه ربنا اختاره يبقى ملك فمش مصدق انا ملك انا حته فلاح بدور على حمار ملك منين اعمل ايه انا كملك ولما صمويل قال له لا ربنا اختارك وتسمع الكلام وتفضل محافظ على عهدك معاه يقول رجع جبعة دي الحتة اللي ساكن فيها بيت أبوه وطبعا زفة بقى الناس كلها هيصت وعرفوا إن شاول بقى هيبقى ملك ولسه هيتجلس بعدها بكم شهر وبعدين بقيت في ناس بقى من الحتة كده ابتدوا يتريقوا عليه زي ما عملوا مع المسيح مش احنا عارفينه ده ده من بلادنا ده ايه يعني ال فعملوا كده مع شاول قالوا هل يخل... كيف يخلصنا هذا فاحتقروه احتقروه وهو مرسوم ملك انما هو عمل حاجة غريبة كان ايه كأصم يعني ايه ما بسمعش ما بتسمعش ليه بصراحة معاهم حق بصراحة هم معاهم حق انا ايه اللي قعدني على كرسي ملك حته فلاح ما فهمش حاجه خالص ابقى ملك ازاي فاللي بيحتقروني مش غلطانين بصوا على شاول بعد كده وهو مش طايق روحه من الكبرياء وازاي ما قالوش الربوات ليا يقولوا الوف ليا ويدوا الربوات لداود ربوات ايه والوف ايه ده انت كنت كأصم وهم بيشتموك عين عينك دلوقتي بتدور على كلمة ربوات دور على كلمة ألوف فاكرين لما هاجم الموضوع داود لما البنات قعدوا يغنوا وادوا الربوات ل... لداود ايه الحكاية الشعور بتاع انا ما استاهلش راح انا بقيت استاهل انا بقى ده مكاني خادم ممكن يدخل جديد الخدمة وبعدين يقولوا له صلي في الاتوبيس يقول لا لا معرفش معرفش طب قول كلمة لا ما بعرفش طيب كويس وبعد سنتين ثلاثة يبقى قاعد في الأتوبيس متضايق هما مش بيقولوا لي صلي ليه ما عندهمش نظر مش أنا اللي هقول الكلمة وهي دي كلمة بتتقال دي إيه اللي حصل الشعور بتاع إن أنا ما ينفعش وما أعرفش راح والشعور المستمر دلوقتي هما مش شايفيني ولا إيه مش عارفين قيمتي ولا إيه طبعا الشعور الأولاني ده يخليه روحاني شعور حلو يا ريته دام الشعور الجديد وحش ممكن الواحد يبقى في الاعتراف محروق من الخطية بيبكي بحرقة أو في لحظة توبة مكسوف إيه اللي أنا عملته ده وبعد شوية تلاقي قلبه رجع تاني وفقد الشعور بعدم الاستحقاق وداخل يتناول ويمكن إيه لما واحد يتخطاه في الطابور يقول له مش في طابور طابور انت خلاص داخل باستحقاق تتناول يعني هتتخانق عشان تبقى في الاول في الطابور وانت اللي عمال تقول في الاول ده انا ما استاهلش اتناول ابدا دلوقتي انت عاوز تبقى اول واحد شعور تاني يا ريته يدوم انا بكلمكم عن مشاعر بتعدي علينا لكن ما بتطولش يا ريتها تفضل على طول شعور الشفقه والحنيه في مرة التلاميذ كانوا قاعدين وسط الجموع والمسيح عمال يوعظ والحكاية بقت ظهره وبعدين بصوا للناس لقوا اللي نعس لقوا العيل اللي بيزن ولقوا الناس ابتدوا الشاي يدبل كده قاعدين لبعد الظهر ما كلوش وناس غلابة حنوا عليهم أشفقوا عليهم صعبوا عليهم فراحوا للمسيح يقولوا له إيه مشي الناس الناس جاعت بتكلموا بجرأة كده عارفين المسيح طيب ما بيزعلش يا ترى يا بطرس ويعقوب ويوحنا ومتى بعد ما عملتوا معجزات وبعد ما بقيتوا اباء رسل وبعد ما بقيتوا مشهورين قوي لسه بتحسوا بالناس دول تعبانين وجعانين ولا الحكايه دي راحت اقولها لكم على حياتنا احنا كخدمه ساعات واحد ينزل خدمه جديد اول مره يشوف بقى ايه بيوت الفقراء فتاثر قوي يصعب عليه ويرجع مستحرم ياكل اللقمه ويركع عاوز يشرب من ساعه في الصيف ويبقى حاسس دول بيشربوا من قله يوم ما يشربوا ويطلع على السرير يبقى مستكتره على نفسه بعد ما شاف عيال مرميه على الخشب شعور حلو في شفقه في حب وبعد شويه يقدم في البتاع يقول مش تجيبوا لنا اتوبيس كراسي مريحه انا ظهري بيوجعني من الشغله دي وبعدين يدخل عند الزيارة من دول يبقى عاوز يزعق في الناس ان هم ما, ما نظفوش الكرسي اللي هيقعد عليه راح منه الشعور الحلو القديم بالشفقة انه كان حنين كان حاسس بالناس انما يا ترى الشعور ده استمر ولا ما استمرش هل لسه قلبك طري زي اول مرة خدمة او زي اول مرة انفعلت بحد في ناس قلبها بينشف في مشاعر يا ريتها تدوم وبعدين كان يجي لك واحدة تحكي مشكلة كخادم أو كخادمة تتأثر جدا وهقول إنها بتضحك عليك لأن ده ساعات يحصل إنما أنت إيه كنت عاوز تكسر قواعد الخدمة وتطلع فلوس وترجع للأمين تتخانق معاه الست دي غلبانة دي عاوزة بس 100 جنيه عشان مش عارف إيه والأمين يقول لك يا حبيبي معلش أصل في نظام أصل مش كويس القرش الزيادة يأذي برضه وانت تبقى من جواك تعبان عليك لانك اتأثرت جدا انا عاجبني التأثر بس مش التصرف وبعدين تدور الايام تقول في الاتوبيس ايه كلهم كذابين ما فيش واحد فيهم بيقول الحق ايه ده القسوه دي فين شعورك زمان وانت متأثر قوي بالحاله ومنفعل بيها وصعبان عليك ومهموم بيها ده كان شعور حلو راح فين مش معنى انك انت قدمت تنشف ده بالعكس ده المفروض تزداد حب تزداد شفقة يبقى في مشاعر حلوة بتروح شوفوا لما يتقال على المسيح قصبة مردودة لا يقصف يعني حنين على طول فتيلة مدخنة لا يطفئ ما يكسفش حد ما يكسفش حد أبدا بكل حكمة طبعا بيتعامل لكن عارف يعني ايه ما يكسفش حد شعور ثالث يا ريته يدوم شعور التكريس ممكن واحد مرة في قداس ولا مرة بعد خدمة ولا مرة بعد وعظة سخنة شوية يبقى كده بيقول له يا رب نفسي أعيش عشانك بقى بس يا رب بقى يعني لو تدعيني لخدمتك على طول أنا مش عاوز أعمل حاجة تاني غير كده يبقى عنده شعور جامد انه عاوز كل حاجه تقف الا الخدمه عاوز كل حاجه تبقى صلاه وخدمه شعور جميل قوي وبعدين شعور يهرب ما يطولش ليه بعد شويه تلاقي ايه مشكله ورث في العيله وتلاقيه قاعد يتخانق ويشد وحقق ومحقوق ونجيب محامي ونجيب بتاع لا مش انت اللي قعدت تتمنى وتشتهي في لحظه انك تسيب كل حاجه وتخدم ربنا ورث ايه اللي هتتخانق عليه دلوقتي ومرة يعمل حفلة يقول لك مش عارف ما جاش وما سألوش عليا والمجاملة ايه والشغلة ايه وراحت المشاعر كانت مشاعر حلوة قوي في لحظة انه نفسه كل حاجة ما تشغلوش الا خدمة ربنا وتروح لما يقول ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر تركني يعني ديماس كان مكرس كان واحد من الفريق اللي بيخدم مع بولس من الناس اللي تركوا كل شيء وتبعوا وبعدين راحت الحرارة دي كلها وبقى حابب الدنيا ورجع لها شعور الاندفاع ورا ربنا ده بيدوم ولا مش بيدوم لما بتطلع مؤتمر وتتأثر وتبقى عاوز تاخد قرارات كده مصيرية وبعدين ترجع ايه لما تبرد ترجعها تاني وتقول لا برضه كانت زيادة كانت زيادة ما هي دي كانت الصح الشعور السخن ده كان هو الصح الشعور الباقي ده كله غلط يبقى في شعور مشاعر بتهرب مننا مشاعر بتبقى حلوة قوي لو عشنا بيها ودامت ممكن حياتنا تبقى سخنة على طول ومظبوطة على طول شعور تاني شعور السلام والهدوء الداخلي السنة اللي فاتت مثلا في الثورة شفنا ناس ايه منزعجة كتير وقلقانين كتير وخايفين وتيجي أيام يسمعوا مثلا عظة قداسة البابا أو يدخلوا اجتماع أو قداس وبعدين الواحد يحل في قلبه السلام وتهيأله هو بيصلي يا رب أنا لو طلعت على الباب دلوقتي ولقيت واحد هاخده بالحضن ده أقل حاجة يا رب أنت طلبت يعني هيعملوا فينا إيه أكتر من اللي عملوا فيك ويبقى عنده سلام عجيب ولو خدوا كل فلوس يا رب فداك يعني أكيد أنت شايلني أنا وبيتي وعارف للصالح وهيحصل إيه ما كل حاجة في إيدك ويبقى طاير كده عنده مشاعر كأنه فوق السحاب يفوتش يومين يسمع بس ان في اخر الشارع مش عارف ايه عربيه اتسرقت وتلاقي العكننه والخبط والرزع والقلق والخوف وقله النوم ولا وتبقى الحكايه بعيده ما وصلتوش خالص وراح السلام وراح الرجاء وراح يا ريت الشعور ده الشعور اللي كان عندك كان مظبوط ربنا مسؤول عنك فعلا وشايلك ومش هيحصل حاجه وحشه ابدا هو ده اللي كان صح لكن ده طائر شعور هرب عدى كده بسرعة لكن ما دامش لكن ده شعور حلو لما يقول خالقا ثمر الشفتين سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه ربنا بيقول سلام سلام البعيد القريب أنا بت أنا ملك السلام أنا صاحب سلام أنا بتاع السلام لكم السلام لجميعكم أنا بتاع سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم لا يا رب السلام ده كده إيه لحظات بس تعدي وتطير بعد كده شوفوا بولس وسيلة مثلا طبعا دول ما فارقهمش السلام بس أنا بديكم مثل عن لحظات كده قوية لما دخلوا السجن وهم مضروبين مجلودين وطول اليوم شغل في فيليبي وسجن روماني فظيع وبدون حكم قضائي وملهمش صاحب ولا حد يعرفهم في السجن واترموا واتحطت رجليهم في المقطرة وبعدين عندهم مشاعر عالية جدا وقفوا يسبحوا يصلوا يسبحوا ولا فارق معاهم سجن ولا مقطرة ولا دم ولا وجع مشاعر جميلة يا ترى المشاعر دي بتستمر ولا بتروح الانفعالات الحلوة ممكن تدوم ولا بتتسرق مشاعر أخرى يا ريتها تدوم مشاعر التوبة لما المرأة الخاطية دخلت عند رجلين المسيح وبكت بكاء مر بدأت تبل قدميه بدموعها تمسحهما بشعر رأسها كانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب مشاعر دموع ايه ومستكترة لنقطة الدمعة دي تنزل على رجله فبتشيلها بشعرها وبعدين تقول له ده انا كده لمستك وانت قدوس وانا شريرة تبقى ايه بتنظف مطرحها بالطيب مشاعر نقية ورقيقة زي ما انت ممكن في يوم تكون زعلان من نفسك جدا وبتتوب بحرقة وبعدين ده لو المشاعر دي استمرت ده انت لو ممكن تغلط تاني لو نفس حالة المشاعر دي كملت على كده انك انت بتبكي بحرقة على الخطية طب هترجع لها ازاي مش ممكن هترجع لها انما المشاعر دي تلاقيها طفت وبعد شوية اتبخرت وبعد شويتين نفس الرغبة في الخطية تاني ولا كأنك تبت ولا بكيت ولا زعلت ولا ندمت ولا اي حاجة يبقى مشاعر ما بتدومش يمكن ده اللي خلى داود ما يغلطش تاني ان شعور التوبة ما سابوش كان حريص انه قلبه المنكسر ده ما يروحش منه يقول له طهرني بالزوفة فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من التلج وفضل على كده سنين يصلي فالشعور استمر معاه فحفظه ونجاه شعور آخر يا ريت يدوم شعور الغفران ممكن أنت في يوم من الأيام يغلط فيك حد ويصعب عليك وبعدين في حالة روحية معينة أو بعد قداس ولا بعد اعتراف ولا بعد درس كتاب تطلع حاسس كده بجرعة كده منشطة تقول أنا مسامح أنا مسامحه خالص أنا مسامحه فعلا وصافي تماما من ناحيته كويس أوي شعور جميل يا ريت يدوم وبعدين ما يفوتش أسبوع وتشوفه وتلاقي وشك جاب ألوان وتلاقي كل القديم والجديد طلع هو ما حصلش حاجة جديدة لكن الشعور اللي كان جواك في لحظة حلوة انك مسامحه وصافي خالص من ناحيته ولا محتاج اعتذار ولا فارق معاك حاجة ممكن تكون وصلت لكده تلاقي الشعور ده هرب لا ده انا متغاظ جدا ازاي ما اعتذرش وحتى لو اعتذر هي غلطته دي بالساهل امال ايه الشعور اللي كان عندك ده ده كان شعور صح وكان حلو وكان من ربنا ما طولش ليه هرب لانه علم ما في الانسان ربنا عارف ان الانسان ايه من النوع ده اللي ينفعل زيادة فعال حلو لكن يا ريته بيدوم معلمنا بولس أنا بديكم بس بعض المشاعر لكن بالنسبة للقديسين غالبا مشاعرهم دايما يعني يقول في احتجاجي الأول لم يحضر أحد بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم لو في مرة كل الناس نسيتك وحسيت بمرارة الوحدة وقدرت تقول في لحظة صلاة كده لا يحسب عليهم الرب وقف معي وقواني كفاية ربنا معي مش محتاج سؤال حد تقدر تقول مش محتاج سؤال حد دي بقيت عمرك ولا دي هتبقى لحظة حلوة وبعدها بأسبوع هتلوم الناس مش تسألوا عليا كل اللي عملته معاكم ده مش تعبروني بقى بعدكم طب ما انت جيت في لحظة وقلت لا يحسب عليهم مش جيت في لحظة حلوة وقلت أنا كفاية عليا ربنا تلاقي واحد في الصلاة يقول له معك لا أريد شيئا على الأرض وبعد ساعة يقول فين العشاء الله ويتخانق على العشاء مش لسه بتقول لا أريد شيئا على الأرض خلاص يعني ربنا يكفيك ويشبعك وما تبقاش فارق معاك حاجة لا ما الحرارة راحت والمشاعر طفت وتلاقيه يرجع لطبيعته تاني لما القديس الصفانوس مثلا ركع وهو بيترجم هو بيترجم يعني مش واحد بياخد فلوسه مثلا ولا بيهينه بكلام ده بيرجموه بيقطعوه حتت كان عنده مشاعر قوية جدا ونقية جدا يا رب لا تقيم لهم هذه الخطية ما تحسبها لهمش يا رب ما تتحسبش عليهم كم واحد فينا لو في موقف استفانوس يقدر يحافظ على الشعور ده تقدر تكمل وانت مسامح لأعدائك ولا لو جت لحظة تاني لحظة تكون هربت شعور آخر قلبك وجعك ولا لسه شعور الرجاء الرجاء يعني ايه الرجاء يعني العشم في ربنا خلي بالكم المشاعر دي كلها مشاعر مقدسة بيحركها روح الله يعني دي مش حاجة غلط ده كلها حاجات حلوة انفعالات مقدسة الروح القدس بيحطها في قلبك بس احنا عشان ما بنعرفش نصون العطية بتهرب لكن هو دي المشاعر دي ربنا عاوزها في قلبك على طول يعني انت تصوروا القديسين القديسين اي شعور من دول ماشي شغال على طول يا شعور المحبة يا شعور التوبة يا شعور عدم الاستحقاق شعور الغفران شعور مشاعر رجاء لما بولس يقول في السجن مثلا وهو قرب على الموت أنا لست أخجل لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم الرجاء يعني وانت بتصلي كده يا رب أنا عارف أني وحش بس أنا عارف كمان أنك هتدخلني السماء عندي رجاء فيك عندي عشم كبير قوي أنك مش هتكسفني مع كل اللي أنا عملته وبالرغم من كل حياتي اللي ملخبطة دي أنا يا رب متأكد في رحمتك واثق في رحمتك أنت شعور جميل قوي بالرجاء وبعد شوية الواحد يقعد يتشكك يقول معقول هدخل السماء وكل اللي أنا عملته ده طب فين الرجاء مش كان عندك مشاعر رجاء حلوة خلتك حاطط إن السماء قربت قوي وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتك راح فين الشعور الحلو ده بقيت خايف على أبديتك زيادة بطريقة كده نفسية مش مظبوطة ليه فين رجائك لما واحد يكون عنده رجاء ما فيش حاجة بتحصل في الأحداث اللي حوالينا إلا خير ولينا مية في المية يقول الآية بتقول كده فيجي له وقت كده تحس الآية دي مطيرة فوق السحاب نحن نعلم كل الأشياء تعلم معا للخير للذين يحبون الله فيجي له وقت يسمع مش عارف نتائج الانتخابات ايه يقول خير 100% يا سلام قوي وبعدين يسمع عن واحد معين دخل البرلمان يقول يا نهار اسود الله فين الشعور فين الشعور الحلو ان كله خير اتهز ليه خبر كده خبر كده يهزه إذا كان ده شعور ثابت ليه ما تفضلش مهما حصل حواليك تقول كله خير الآية بتقول كده كل الأشياء تعمل مع الخير عنده رجاء عنده إيمان لكن شعور الرجاء والإيمان ده بيطول ولا بيروح بسرعة أظن كلنا عدى علينا مشاعر زي كده لكن المشكلة ما بتطولش ما بتدومش تبقى لحظة جميلة أو شوية لحظات أو يوم أو اتنين أو أسبوع لكن يا ريت الواحد يعيش عمره كله في المشاعر دي شعور تاني شعور بالغيرة الغيرة أقصد الغيرة المقدسة الغيرة اللي هو الحماس الروحي لما مثلا يتحط في قلبك مشاعر الراعي الصالح اللي لو واحد على مية راح منه تلاقيه ما بينامش وما بيهمتش وما بيهداش ومستعد يقلب الدنيا على هذه النفس ويروح ويجي ويتكلم ويتعب ويحايل ويستحمل و... في نفس هتضيع نفس شعور جميل جدا شعور مقدس الغيرة دي حاجة صح لأن ده قلب المسيح اللي يفرق على أي واحد مهما كانت حالته وبعدين وقت تاني يقولوا له مش عارف فلان بقى كذا ربنا يرحمنا كلنا بس خلاص ده انفعالك يعني وكل ما يسمع عن حالة يقول هنعمل ايه طيب هنعمل ايه مش انت اللي كنت في وقت تاني بتقلب الدنيا على خبر زي كده ايه اللي جرالك فين قلبك السخن بتاع زمان فين الغيرة اللي كانت بتاكلك على كل نفس بتبعد عن ربنا فين تعبك القديم ومشاعرك القديمة دلوقتي خلاص اللي يروح يروح ربنا يسوع يقول جئت لألقي نارا على الأرض ماذا أريد لو اترمت المشاعر دي كلها عبارة عن نار بس شوف التعبير بتاع ايه اترمت اترمت يعني ايه تستمر وتكبر ربنا يحط جوانا شعور مقدس ويبقى عاوزه يزيد ما يقلش وعاوزه يستمر انما كل ما ربنا يولع حاجة نطفيها كل ما يحط فينا شعور حب نقي نشيله شعور توبة حلو نشيله شعور اتضاع ومتكئ أخير نشيله شعور غيرة وقداسة نشيلها طب وبعدين ربنا بيحب القلب السخن اللي فيه كل المشاعر دي بس بحالة مستمرة فبيقول أنا جيت أحط النار في قلبهم ماذا أريد لو اترمت يعني مش عاوزها غير تدوم مش عاوزها غير تفضل والعة لو فضلت القلوب والعة وسخنة كونوا حارين في الروح خلاص أنا مش عاوز أكتر من كده عاوز قلوب محبة قلوب متواضعة قلوب تائبة قلوب ساخنة خلاص أنا مش عاوز غير كده كل الباقي ده هيمشي لوحده شعور أخير أقول لكم عليه شعور الاشتياق للتم يعني لسه النهاردة قايلين لي نرجس اللي كانت بتقعد أول صف راحت التم الصبح يا بختها السما هل شعورك وانت مشتاق للسماء ده يعني ايه يمكن وانت بتودع حد فعلا بتقول يا بخته من قلبك أو يمكن في لحظات صعبة قوي اشتقت فعلا للسماء أو في لحظة تسبيح جميلة قلت يا سلام لو احنا في السماء كده قاعدين شايفين المسيح والعذراء والملائكة وقاعدين نرتل على طول وفي أحلى من كده يا ريت يا رب نروح السماء وتاني يوم تلاقي عندك مغص كده مش عارف سببه تقول بس ده شكله المرض الوحش وتقعد تلف على دكاترة ويطلع شوية برد في معدتك ايه الحكاية حلو ولا وحش اذا كنت مشتاق للسماء مالك دلوقتي كشيت من مرض ومش مرض فين اشتياقات السماء سمعنا في لحظة اشتقت قوي انك تروح السماء وبعد كده في لحظة تاني كشيت خالص من المرض هو ده كلام ما دي عكس دي هو اللي مشتاق في السماء لو قرب من السماء هيكش ولا هيفرح هل مشاعر الاشتياقات دي بتدوم بولس الرسول يقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي طبعا بولس عاش بالشعور ده واستمر فيه نفسي مش ثمينة يعني لو خدوها في أي وقت ياخدوها طبعا ربنا اللي هياخدها لكن أنا مش ماسك فيها ولا خايف عليها إنما إحنا نفوسنا الثمينة عندنا يعني إيه بنخاف على عمرنا زيادة لأنه إحنا الشعور باشتياق السما ده بيعدي كده كل فين وفين لكن مش بيقعد لما بولس يقول أنا محصور بين اتنين شعورين زنقينهم شعورين أحلى من بعض عنده اشتياق فظيع يروح السما شعور جميل وعنده اشتياق فظيع يكسب نفوس ويخدم يا بخته عايش بين شعورين محصور من الاتنين الاتنين طبعا نار في قلبه مضطرمة الاتنين مشاعر حلوة ومستمرة ففي أي لحظة المسيح يقول له يلا تعالى معايا يقول له أخيرا يا رب كتر خيرك وفي أي لحظة يتعب ويخدم يا سلام هو ده المطلوب احنا يقولوا لنا نخدم لا بعدين السما لا بعدين قوي لسه بدري عندك مشاعر دائمة ولا مشاعر هربانة آخر نقطة أقولها ماذا نفعل لكي نحافظ على المشاعر المقدسة يبقى واضح أن احنا كلنا بتعدي علينا مشاعر حلوة الروح القدس اللي فينا بيزق كل شوية زقة كده اتجاه توبة اتجاه تواضع اتجاه حب الناس اتجاه غفران اتجاه فضيلة معينة اتجاه اشتياق للسماء طيب ازاي ندوم الحتة دي تدوم جوانا ازاي الشعور اللي دقته وفرحك وعجبك اطلبه في الصلاة أول حاجة عشان نحافظ على المشاعر دي مستمرة تعال نطلبها في الصلاة يمكن ده اللي قصده الكتاب لما قال عندي عليك أنك تركت إيه محبتك الأولى فأنت وأنت بتعترف قول له يا رب نفسي مرة أعترف زي المرة إياها دي اللي كنت فعلا حاسس يعني إيه توبة لأني كنت جوايا عزم فظيع ان انا اتغير وخجل شديد جدا منك نفس الحته دي ترجع لي تاني طيب ما تطلبش وانت رايح خدمه وكنت زمان عندك مشاعر جياشه تجاه المخدومين حاسس بتحبهم جدا وبعد سنين ما شغل بقى رايح راجع وخلاص تقول له يا رب رجع لي المشاعر دي رجع لي حب المخدومين خليني اشوفهم حاجه كبيره وغاليه خليني اشتاق لهم خلينا احس ان دول كلهم ولادك وشبهك يبقى اطلب المشاعر اللي هربت لو جالك فتره كنت فرحان بالسماء ومشتاق تروح السماء قول له رجع لي يا رب اللي اتسرق مني اتسرقت مني مشاعر الشوق للسماء كنت ببقى مشتاق وبقول لك امتى يا رب امتى اشوفك امتى هروح السماء وراحت طب ارجع اطلبها فاول حاجه تساعدك انك المشاعر تدوم اطلبها بالذات المشاعر اللي انت دقتها يعني عشان ما تبقاش بنقول كلام بعيد عنك في مشاعر حلوة انت دقتها لو انت كنت في يوم سامحت شخص من قلبك ورجع قلبك اتقلب عليه قول له يا رب مش انت اللي حطيت في قلبي في يوم من الايام مشاعر التسامح والغفران حطها تاني رجعها لي تاني وسع قلبي زي ما وسعته قبل كده انت دوقتني يعني ايه قلب صافي بس دقتها لحظة نفسي تدوم على طول تاني حاجة تعملها لا تتركها تفارقك يعني ايه بالتشتيت تصور مثلا واحد في حالة توبة وفعلا خجلان ودموعه على خده وبيصلي بحرارة مش وقته تشتت دماغك وتسرح في حاجة تاني ما تسيبش الصلاة تسيبها ليه خليك طالما لسه جواك حرارة بدل الخط مفتوح خليك شوية كمان يعني استفيد بالمشاعر أطول فترة ممكنة ما تطلعش منها بسرعة بدل هي موجودة حاول ما ما تفرقهاش عشان هي ما تفرقكش لو دخلت فيها ما تطلعش منها بقدر الإمكان شعور بالتسبيح فرحان ما تبصش في الساعة خلاص بدل فرحان كمل شعور بالخجل جوه قلبك وحاسس ده شعور مقدس يلا خليه إن شاء الله يقعد معاك العمر كله يا ريت تبقى دايما حاسس بعدم الاستحقاق حلو شعور جميل يا ريت يدوم ثالث حاجة تعملها ابحث عن الآيات أو الأفكار والعظات المحركة للشعور يعني مثلا كان عندي شخص كده يقول لي إيه العظة بتاعت قداسة البابا في سفر النشيد من 30 سنة اللي اسمها كذا كل لما أحس إن أنا مطفي أشغلها ألاقي قلبي سخن على طول وارجع للمشاعر اللي إيه اللي أنا حسيتها أول مرة خلاص بدل انت عارف ايه اللي بيحركك ما تحرك نفسك عظة معينة تخليك تخجل من خطيتك جدا وتتوب ومهما سمعتها وتسمعها للمرة المية تحركك طب دي حاجة عز كويس يلا اسمع آية معينة كل ما تفتكرها تحرك شعور حلو جواك خليك فاكرها على طول حطها قدام عينيك يبقى شوف ايه اللي يحرك جواك مشاعر مقدسة وتمسك بيه امسك في الحاجة اللي تحرك فيك الشعور الحلو آخر حاجة لأن اللي بيطفي المشاعر دي كلها ايه الدنيا الخطية الأفكار البطالة المشغوليات التافهة حط نفسك في جو روحي على قد ما تقدر في واحد حركه ترتيلة وكل ما تتقال قلبه يرقص عليها كده إما توبة إما حب إما آه تسبيح إما طب خلاص يلا امسك فيها وقولها كتير إيه المشكلة بدل هي دي اللي بتحركك حط نفسك في جو روحي طول ما انت في الجو الروحي اهو القلب الناشف ده هينطق لكن تبعد عن الجو الروحي وعاوز قلبك يتحرك هتحرك ازاي هتجيب منين مشاعر خجل ولا شكر ولا تسبيح ولا حب ولا غفران ولا اشتياق ولا, ولا كل ده هيجي ازاي ما كانش في جو يسخنك ربنا يدينا نعمة ان احنا نستثمر اي شعور مقدس يعدي علينا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد خير مية في المية يا سلام قوي وبعدين يسمع عن واحد معين داخل البرلمان يقول يا نهار الله فين الشعور فين الشعور الحلو ان كله خير اتهز ليه خبر كده خبر كده يهزه اذا كان ده شعور ثابت ليه ما تفضلش مهما حصل حواليك تقول كله خير الآية بتقول كده كل الأشياء تعمل مع الخير عنده رجاء عنده إيمان لكن شعور الرجاء والإيمان ده بيطول ولا بيروح بسرعة أظن كلنا عدى علينا مشاعر زي كده لكن المشكلة ما بتطولش ما بتدومش تبقى لحظة جميلة أو شوية لحظات أو يوم أو اتنين أو أسبوع لكن يا ريت الواحد يعيش عمره كله في المشاعر دي شعور تاني شعور بالغيرة الغيرة أقصد الغيرة المقدسة الغيرة اللي هو الحماس الروحي لما مثلا يتحط في قلبك مشاعر الراعي الصالح اللي لو واحد على مية راح منه تلاقيه ما بينامش وما بيهمتش وما بيهداش ومستعد يقلب الدنيا على هذه النفس ويروح ويجي ويتكلم ويتعب ويحايل ويستحمل و... في نفس هتضيع نفس شعور جميل جدا شعور مقدس الغيرة دي حاجة صح لأن ده قلب المسيح اللي يفرق على أي واحد مهما كانت حالته وبعدين وقت تاني يقولوا له مش عارف فلان بقى كذا ربنا يرحمنا كلنا بس خلاص ده انفعالك يعني وكل ما يسمع عن حالة يقول هنعمل ايه طيب هنعمل ايه مش انت اللي كنت في وقت تاني بتقلب الدنيا على خبر زي كده ايه اللي جرى لك فين قلبك السخن بتاع زمان فين الغيرة اللي كانت بتاكلك على كل نفس بتبعد عن ربنا فين تعبك القديم ومشاعرك القديمة دلوقتي خلاص اللي يروح يروح ربنا يسوع يقول جئت لألقي نارا على الأرض ماذا أريد لو اترمت المشاعر دي كلها عبارة عن نار بس شوف التعبير بتاع ايه اترمت اترمت يعني ايه تستمر وتكبر ربنا يحط جوانا شعور مقدس ويبقى عاوزه يزيد ما يقلش وعاوزه يستمر إنما كل ما ربنا يولع حاجة نطفيها كل ما يحط فينا شعور حب نقي نشيله شعور توبة حلو نشيله شعور اتضاع ومتكئ أخير نشيله شعور غيرة وقداسة نشيلها طب وبعدين ربنا بيحب القلب السخن اللي فيه كل المشاعر دي بس بحالة مستمرة فبيقول أنا جيت أحط النار في قلبهم ماذا أريد لو اترمت يعني مش عاوزها غير تدوم مش عاوزها غير تفضل ولعة لو فضلت القلوب ولعة وسخنة كونوا حارين في الروح خلاص أنا مش عاوز أكتر من كده عاوز قلوب محبة قلوب متواضعة قلوب تائبة قلوب ساخنة خلاص أنا مش عاوز غير كده كل الباقي ده هيمشي لوحده شعور أخير أقول لكم عليه شعور الاشتياق للسم يعني لسه النهاردة قايلين لي نرجس اللي كانت بتقعد أول صف راحت السم الصبح يا بختها السم هل شعورك وانت مشتاق للسما دم يعني ايه يمكن وانت بتودع حد فعلا بتقول يا بخت من قلبك أو يمكن في لحظات صعبة قوي اشتقت فعلا للسماء أو في لحظة تسبيح جميلة قلت يا سلام لو احنا في السماء كده قاعدين شايفين المسيح والعذراء والملائكة وقاعدين نرتل على طول وفي أحلى من كده يا ريت يا رب نروح السماء وتاني يوم تلاقي عندك مغص كده مش عارف سببه تقول بس ده شكله المرض الوحش وتقعد تلف على دكاترة ويطلع شوية برد في معدتك ايه الحكاية حلو ولا وحش اذا كنت مشتاق للسماء مالك دلوقتي كشيت من مرض ومش مرض فين اشتياقات السماء سمعنا في لحظة اشتقت قوي انك تروح السماء وبعد كده في لحظة تاني كشيت خالص من المرض هو ده كلام ما دي عكس دي هو اللي مشتاق في السماء لو قرب من السماء هيكش ولا هيفرح هل مشاعر الاشتياقات دي بتدوم بولس الرسول يقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي طبعا بولس عاش بالشعور ده واستمر فيه نفسي مش ثمينة يعني لو خدوها في أي وقت ياخدوها طبعا ربنا اللي هياخدها لكن أنا مش ماسك فيها ولا خايف عليها إنما إحنا نفوسنا الثمينة عندنا يعني إيه بنخاف على عمرنا زيادة لانه احنا الشعور باشتياق السما ده بيعدي كده كل فين وفين لكن مش بيقعد لما بولس يقول انا محصور بين اتنين شعورين زنقينه شعورين احلى من بعض عنده اشتياق فظيع يروح السما شعور جميل وعنده اشتياق فظيع يكسب نفوس ويخدم يا بخته عايز بين شعورين محصور من الاتنين الاتنين طبعا نار في قلبه مضطرمه الاثنين مشاعر حلو ومستمر ففي أي لحظة المسيح يقول له يلا تعالى معايا يقول له أخيرا يا رب كتر خيرك وفي أي لحظة يتعب ويخدم يا سلام هو ده المطلوب احنا يقولوا لنا نخدم لا بعدين السما لا بعدين قوي لسه بدري عندك مشاعر دائمة ولا مشاعر هربانة آخر نقطة أقولها ماذا نفعل لكي نحافظ على المشاعر المقدسة يبقى واضح ان احنا كلنا بتعدي علينا مشاعر حلوة الروح القدس اللي فينا بيزق كل شوية زقة كده اتجاه توبة اتجاه تواضع اتجاه حب الناس اتجاه غفران اتجاه فضيلة معينة اتجاه اشتياق للسماء طيب ازاي ندوم الحتة دي تدوم جوانا ازاي الشعور اللي دقته وفرحك وعجبك اطلبه في الصلاه أول حاجة عشان نحافظ على المشاعر دي مستمرة تعالى نطلبها في الصلاة يمكن ده اللي قصده الكتاب لما قال عندي عليك أنك تركت إيه محبتك الأولى فأنت وأنت بتعترف قول له يا رب نفسي مرة أعترف زي المرة إياها دي اللي كنت فعلا حاسس يعني إيه توبة لأني كنت جوايا عزم فظيع إن أنا أتغير وخجل شديد جدا منك نفسي الحتة دي ترجع لي تاني طيب ما تطلبش وانت رايح خدمة وكنت زمان عندك مشاعر جياشة تجاه المخدومين حاسس بتحبهم جدا وبعد سنين ما شغل بقى رايح راجع وخلاص تقول له يا رب رجع لي المشاعر دي رجع لي حب المخدومين خليني اشوفهم حاجة كبيرة وغالية خليني اشتاق لهم خليني احس ان دول كلهم ولادك وشبهك يبقى اطلب المشاعر اللي هربت لو جالك فترة كنت فرحان بالسماء ومشتاق تروح السماء قول له رجع لي يا رب اللي اتسرق مني اتسرقت مني مشاعر الشوق للسماء كنت ببقى مشتاق وبقول لك امتى يا رب امتى اشوفك امتى هروح السماء وراحت طب ارجع اطلبها فاول حاجة تساعدك انك المشاعر تدوم اطلبها بالذات المشاعر اللي انت دقتها يعني عشان ما تبقاش بنقول كلام بعيد عنك في مشاعر حلوة انت دقتها لو انت كنت في يوم سامحت شخص من قلبك ورجع قلبك اتقلب عليه قول له يا رب مش انت اللي حطيت في قلبي في يوم من الايام مشاعر التسامح والغفران حطها تاني رجعها لي تاني وسع قلبي زي ما وسعته قبل كده انت دوقتني يعني ايه قلب صافي بس دقتها لحظة نفسي تدوم على طول تاني حاجة تعملها لا تتركها تفارقك يعني ايه بالتشتيت تصور مثلا واحد في حالة توبة وفعلا خجلان ودموعه على خده وبيصلي بحرارة مش وقته تشتت دماغك وتسرح في حاجة تاني ما تسيبش الصلاة تسيبها ليه خليك طالما لسه جواك حرارة بدل الخط مفتوح خليك شوية كمان يعني استفيد بالمشاعر أطول فترة ممكنة ما تطلعش منها بسرعة بدل هي موجودة حاول ما ما تفرقهاش عشان هي ما تفرقكش لو دخلت فيها ما تطلعش منها بقدر الإمكان شعور بالتسبيح فرحان ما تبصش في الساعة خلاص بدل فرحان كمل شعور بالخجل جوه قلبك وحاسس ده شعور مقدس يلا خليه إن شاء الله يقعد معاك العمر كله يا ريت تبقى دايما حاسس بعدم الاستحقاق حلو ده شعور جميل يا ريت يدوم ثالث حاجة تعملها ابحث عن الآيات أو الأفكار والعظات المحركة للشعور يعني مثلا كان عندي شخص كده يقول لي إيه العظة بتاعت قداسة البابا في سفر النشيد من 30 سنة اللي اسمها كذا كل لما أحس إن أنا مطفي أشغلها الاقي قلبي سخن على طول وارجع لي المشاعر اللي ايه اللي انا حسيتها اول مره خلاص بدل انت عارف ايه اللي بيحركك ما تحرك نفسك عظة معينة تخليك تخجل من خطيتك جدا وتتوب ومهما سمعتها تسمعها للمرة المية تحركك طب دي حاجة عز كويس يلا اسمع آية معينة كل ما تفتكرها تحرك شعور حلو جواك خليك فاكرها على طول حطها قدام عينيك يبقى شوف ايه اللي يحرك جواك مشاعر مقدسة وتمسك بيه امسك في الحاجة اللي تحرك فيك الشعور الحلو اخر حاجة لان اللي بيطفي المشاعر دي كلها ايه الدنيا الخطية الافكار البطالة المشغوليات التافهة حط نفسك في جو روحي على قد ما تقدر في واحد تحركه ترتيلة وكل ما تتقال قلبه يرقص عليها كده إما توبة إما حب إما آه تسبيح إما طب خلاص يلا امسك فيها وقولها كتير إيه المشكلة بدل هي دي اللي بتحركك حط نفسك في جو روحي طول ما انت في الجو الروحي اهو القلب الناشف ده هينطق لكن تبعد عن الجو الروحي وعاوز قلبك يتحرك هتحرك ازاي هتجيب منين مشاعر خجل ولا شكر ولا تسبيح ولا حب ولا غفران ولا اشتياق ولا, ولا كل ده هيجي ازاي ما كانش في جو يسخنك ربنا يدينا نعمة ان احنا نستثمر اي شعور مقدس يعدي علينا لإلهنا كل مجد وكرم الأب